رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب لا شك أننا في هذه الآونة في بيوتاتنا نعاني كثيرا من التوتر والقلق والاضطراب لأجل الامتحانات فكثير من إخواننا الطلاب بدأوا الامتحانات في الأسبوع الماضي ومنهم من سيبدأ في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى ونرى كثيرا من البيوتات رفعوا لافتات ممنوع الزيارات عندنا امتحانات تكثر الأعباء الأسرية والاقتصادية على أولياء الأمور لا سيما في هذه الآونة نظرا لكثافة دروس المراجعة لدى المدرسين في المراكز دروس الخصوصية يمكن زمان كنا نسمع من أبهاتنا إن اللي كان بياخد درس خصوصي هو رايح للمدرس كان ياخد الكتاب يحطه تحت باطه عشان محدش يشوفه بيبقى مكسوف وهو رايح وبياخد درس بإيه في الرياضة وفي الإنجليزي أو في الفرنساوي مش عايز حد يشوفه لأن اللي كان بياخد درس زمان كان بيبقى إنسان بليد ده كان ظنهم وكان المعروف في مجتمعهم الوقت أصبح عندنا أن جميع الطلاب يأخذون الدروس في جميع المواد عربي ورياضة وإنجليزي وفرنساوي وتاريخ وجغرافيا وكل حاجة ما أصبحش حد بيتكسف بل أصبح هذا الموضوع عادي جدا بالعكس أصبح واجب جدا على كل الطلاب حتى الطلاب المتفوقين أنهم ياخدوا دروس يا ترى ليه الموضوع ما كانش عنده الطلاب بس ده حتى أصبح موضوع الدروس الخصوصية النهاردة على الملأ وعيان بيان مع أن الدولة بتحارب الدروس الخصوصية تمشي النهاردة في الشارع تلاقي لافتات عاملة زي لافتات مجلس الشعب بالظبط يقول لك سيبوي النحو محمد وائل اتصل على الرقم الفلاني لتحظى بأقوى مراجعة في النحو شعلة الرياضيات فلاني الفلاني اتصل بكذا لكي تحظى بأقوى مجموع في الجبر والهندسة امبراطور العلوم الشرعية حتى الموضوع وصل للأزهر امبراطور العلوم الشرعية تعال وخلص كل المواد على هذا الرقم وأصبح الآن المدرسين يتفخرون بهذا ليجمعون أكبر كم من الطلبة في الحقيقة نزلت أعمل تقرير في الشارع عشان أعرف آراء الآباء وآراء الأبناء في موضوع الدروس الخصوصية لقيت تقريبا أن في جميع مراحل التعليم الأولاد ياخدوا دروس يعني ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة الغريب بقى لما خرجت في هذا التقرير بسأل أحد أولياء الأمور عندك أبناء قال لي إيه نعم عندي ثلاثة فقلت له طب الثلاثة دول في أي مراحل من مراحل التعليم قال لي في الحضانة فأنا قلت في نفسي خلاص مش بتاعي أنا بعمل تقرير عن دروس خصوصية فعايز الناس على الأقل من ابتدائي وأنت طالع لحد الجامعة فقال لي حضرتك لما أنا سبته ومشيت يعني بقول حضرتك كنت عايز تسأل عن إيه؟ كنت عايز قلت له كنت عايز أسألك هل عندك ولا بتاخد دروس خصوصية؟ قال طب أنا عندي قلت له أنت حضرتك لسه الوقت قايل إن هم في الحضانة بياخدوا دروس خصوصية إزاي؟ قال لي يا حبيبي أنا عندي الأولاد في حضانة لغات واد في كي جي 1 بياخد درس في المادة ب 130 جنيه تخيل درس في المادة ب 130 جنيه استغرابي انه لو كان في القاهرة كنت اقول ماشي دروس في القاهرة معروف وضعها ازاي كان في المنصورة الكلام ده بياخد درس في المادة ب 130 جنيه وبياخد درسين وابنه اللي في ابتدائي ده اللي كان ده مع الحضانة ابنه اللي في ابتدائي بياخد ثلاث دروس عند مدرس واحد ب 500 جنيه الراجل بيقول انا بستنى الفصل الدراسي ينتهي عشان ارتاح لكن للاسف الاجازه بيقعد فيها شهر واحد بس ويبدا شهر 8 تبدا الامتحانات تبدا امتحانات الدروس الخصوصيه يعني يبدا الاولاد يروحوا دروس خصوصيه عشان خاطر يراجعوا على المنهج الجديد او يبداوا شرح في المنهج الجديد فبصراحه النهارده اولياء الامور صاروا يعانون الطلبه يعانون في كل مكان موضوع الدروس الخصوصيه حتى في الجامعه النهارده اقل درس حتى الدرس في الجامعه النهارده بيسموه كورس لكن هو اصلا درس يعني بس هو اصلا بيقول لك يا كسف اقول انه درس يعني الدرس النهارده اقل ماده ب 300 جنيه اقل ماده والطالب بياخد في ماده واثنين وثلاثه فاولياء الامور الان يشتكون نخرج لتقرير نرجع تاني بعد التقرير نتكلم عن حرب الامتحانات في البيوت اتفضل
احلى احلى احلى اللقاء احلى اللقاء مع الشباب مع الشباب الدروس الخصوصية أصبحت الآن ظاهرة منتشرة في أوساط الابتدائية الإعدادية الثانوية الجامعة برأيك هل أنت مع أو ضد ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية؟
اللي بيحصل في المدارس انا معاها علشان ما فيش ما فيش شرح كويس في المدارس المدرسين ما بتجيش اصلا ما فيش طلبه بتروح ما بيهتموش بالنظام اصلا طب أنا عايز أسألك ده طالب في كلية إيه؟
ولا تجاره أولى كلية تجارة تاخد درس؟
باخد كورسات طب ليه؟
برضه عشان الشرح مش كويس في الكليه ما بفهمش منه فلازم اخد كده تمام ولا طب لما بتروح لما بتروح عنده في الكورس او في الدرس انت بتروح له بيشرح كويس اه احسن الجامعه طبعا بياخد كام في الماده 350 وانت بتاخد كام ماده
ثلاثة او اربعة ثلاثه او اربعه ما بقدرش مستوعب من الدكتور قوي في المحاضره يعني ده اللي بيساعدني ان الدرس اللي انا اخد فيه عشان افهم الماده اكتر انت طالب في كليه ايه تجاره طيب هل انت شايف ان الدكتور بيتعمد عدم الشرح في المحاضره بشكل جيد على اساس تيجي تاخد عنده درس
ما بيشرحلناش كل حاجه كافيه يعني مثلا ايه يدينا جزء من المعلومه ويقول بصوا انتوا للكتاب ممكن انا ارجع للبيت عشان ابص للكتاب ما يديليش المعلومه الكامله اللي انا افهمها لوحدي ممكن بلجا للدرس عشان يبقى- يكمل لي بقيه اللي شرح الدكتور
سنه ايه ثانية ثانوي ثانيه ثانوي فادي تاخد كام درس آه، خمسة خمس دروس مم.
الدرس حوالي قد ايه آه، أقل درس 50 جنيه في الشهر طب هل انت شايف ان المدرس بيتعمد عدم الشرح في المدرسه فبالتالي تروح تاخد عنده درس بره لا امال مش تعمد ما ما باخدش يعني مش مدرس المدرسة مش هو مدرس الدرس تمام مم.
طب انت شايف ايه الاسباب آه، قلة الوقت في المدرسة كده لكن آه، بره بره المدرسة ببقى متحكم أكتر تمام عندك اخوات اه وبرضه نفس آه، ال- إعدادية كل واحد.
المواد اه ربنا يعين والدك يا رب انت شايف ايه هو الحل
مش عارف يعني طبعا انا ضد شر الدروس الخصوصيه بس هو ده امر واقع حضرتك عندك كام ولد او كام ابن عندي اتنين بياخدوا دروس الاتنين بياخدوا دروس كل المواد كل المواد حوالي الواحد فيهم بياخد درس قد ايه قد إيه في الشهر يعني المادة قد ايه في الشهر يعني في متوسط ما بين 70 80 70 80 آه.
اضرب في خمسة بخمسة آه، انت يعتبر عندك اضرب في 10 عشان عندك ده غير كمان ان في بياخد درس وبياخد مراجعه عند مدرس تاني بثمن تاني بتمن تاني طب وده يعني في اتخر على حضرتك من الناحية طبعاً.
المادية بس انا مجبر طب حضرتك تتصرف ازاي؟
بتصرف ان انا لازم ابقى يعني أس- اوفر الموضوع ده عشان نفسي ان انا اشوف ابني كويس حضرتك شايف ايه هي الاسباب؟
اسباب ان الثانويه دلوقتي بقت صراع رهيب جدا بين الطلب وبين بعضها يعني في مجاميع دلوقتي عنا بنسمع عنها يعني يمكن في زماننا ما كناش بنشوف الكلام ده يعني يمكن في زمان حضرتك اللي كان بيجيب 84 كان بيخش طب اه يعني انا فاكر في السنه بتاعتي الاول على الجمهوريه كان جايب 91%
تمام وما كانش المناهج بالكثافه ولا بالصعوبه دي المناهج صعبه جدا الصراع بقى رهيب انا جدا عايز اقول لحضرتك ان النهارده الدروس الخصوصيه ما بقتش للثانويه العامه بس ده بقت للجامعه حضرتك شايف ايه هو الحل لقمع هذه الظاهره؟
ترجع المدرسه زي زمان زي ما جيلنا عاشها وحضرها ومدرسينا كانوا شغالين ازاي واحترام المدرسه واحترام المدرس والمناهج المناهج اللي بقت شديده قوي قوي بالنسبه للطلبه تمام أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب
مشاهدينا نحن قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وأجدد التحية لكم وأيضا لضيوفي معي في الاستوديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمه وباسمكم بسعادة الأستاذ الدكتور محمد فتحي خبير التنمية البشرية أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد ربنا يحفظك شرفتنا لأول مرة برنامج مع الشباب ولأول إطلاق لك على شاشة الرحمة نعم أهلا ومرحبا بك ربنا يبارك آه، كما ايضا يسرني ويسعدني ان ارحب بالشباب معنا في الاستوديو على الهواء مباشره محمد سمير كلية أدب قسم تاريخ سنه يا محمد سنة أولى فئة أولى اهلا بك تفضل أحمد محمد أولى شريعة وقانون عمار زينو إن شاء الله ثالثة سنة إن شاء الله تمام علي محمد عاشور ثالث سنه ان شاء الله ثالث ثانوي اهلا ومرحبا بيك وشرفتونا في هذه الحلقه خلينا نبدا من عندك انت في ثالثه ثانوي اخبار الجو الاسري في البيت ايه دلوقتي عشان موضوع الامتحانات خلاص انتوا قربتوا اظن امتحانكم في 12 6 ان شاء الله تمام آه، احكي لي حضرتك هو بيبقى فيه آه، يعني آه، يعني آه، حزم في البيت وكده بي- آه، بيوتر الش- الشخص يعني من الموضوع ده فهي دي بتكون التأثير في البيت على ال- على الامتحانات بيوتر الشخص يعني انت شايف ان ال- ولي امرك في البيت والدك ووالدتك بيضغطوا عليك ضغط بيضغطوا زائد عن اللزوم أيوة.
فبالتالي ده ما بيخليكش تذاكر اكتر بيصيب بالظبط.
بالتوتر مش كده بيوتر الشخص ما يخلوش يعرف يذاكر كويس وكده تمام طب انت شايف دلوقتي انت زنقت نفسك انت طبعا بنفسك طول السنه هل شايف انت زنقت نفسك ولا قدامك لسه وقت لا هو هو التوتر يعني بي- بيزنق الواحد ما يخلوش يعرف يذاكر كويس يعني تمام حتى لو كان بيذاكر من اول السنه حتى لو كان بيذاكر من اول السنه تمام ادي الاخونا عمار وبرضه في نوع من الضغط من الأب والأم وفي برضه من المواد يعني ضغط من المواد الكثافة ازاي بقى ضغط المواد يعني كثافة المنهج الصعوبة كده فيعني ده بيخلي الطالب يعني متو- متوتر طيب بتاخد دروس خصوصيه اه طبعا كل الطلاب بياخدوا الدروس طيب ومع- ومع وجود هذه الدروس والمراجعات المكثفه من المدرسين في هذه الايام تجد ايضا آه، صعوبه لا يعني الدرس بيفهمك كل حاجة طبعا في المدرسة مثلا ما تلاقيش المدرس بيشرح لك زي الدرس طب بمناسبه الدرس انت شايف ان المدرس بيجبر الطالب انه ياخد عنده درس خصوصي بقى بعد المدرسه مش يعني عارف هو ما بس- بيشرحش عشان كده ولا ايه رايك لا هي شخصية طبعا المدرس يعني تختلف عن شخصية آه، مدرس آخر امم فيعني في مدرس ممكن برضو يعامل الطالب وحش عشان يجي ياخد عنده تمام في مدرس تاني عادي يعني بيعمل عليه في المدرسه لكن الفصل ممكن يكون عدد طلابه كبير فالطلاب مش قادرين يستوعبوا اه كده تمام طب ادي الاخ من فاضل انا اخبار شايف إن- الجو الاسري ايه دلوقتي في الامتحانات عندك لا الجو الاسري بصراحه يعني المشكله الحقيقيه اللي في الحته دي كلها لا تسقط لا تشتغل فلو سقطت هتشتغل وتسيب المدرسه والكليه يا تسقط يا تشتغل بالظبط تمام معادله غريبه دلوقتي ما هي هي دي المعادله الحاليه اه يعني مش تسقط وبعدين آه، تذاكر وتحاول كده ان لا ما ربنا انت لو ييسر سقطت- ما انت آه.
لو سقطت وتطلع تاني مش ضمان ان انت هتنجح تاني انت آه.
ممكن تسقط فده تاني ضغط في حد ذاته اه بالظبط فانت تمام.
يعني ما عندكش حل لا بين نارين لا ده لا ده ولو طلعت تلاقي المحبط يحبطك فيوقعك تاني امم فما تعرفش تعمل ايه ربنا يعينك يا ابني على النظره التشاؤميه دي إيه ده، اخونا الفاضل آه.
آه، أنا شايف برضو إن الموضوع إن موضوع ال- الدروس الخصوصية والضغط على ال- على الط- على الطلاب ده بيرجع ن- آه، ل- للبيئة اللي الإنسان متربي فيها يعني ممكن آه، مثلا واحد يعني ساكن في حي شعبي أو آه، أو متربي في حي شعبي ه- ال- العوامل آه، الأسرية بتبقى ضغط عليه لأن طبعا الأب أكيد ممكن ما يكونش متعلم ها وبيضغط على ال- على الابن عايزه يبقى احسن منه عايز عايزه يشوف مثلا مهندس او دكتور او حاجه كبيره والام هكذا يعني هي هي هي العمليه ماشيه كده لكن لو في لو في مجتمعات تانية مجتمعات كبيره ها، الضغط بيبقى قليل شويه ما بيبقاش نفس الضغط اللي هي بتبقى في المجتمعات الشعبيه تمام لان إيه مثلا اب و... وح... إيه مثلا آه، ل- لواء في الجيش مثلا او لواء في الشرطه ابنه ع- عارف يعني عارف حل... عارف قدرات ابنه مم.
عارف هو هيطلع ايه ها يعني عارف له اللي هو مثلا هيدخله الشرطه هي... هيشت... هيبقى ظابط في الشرطه هي- هيدخله الجيش هيبقى ظابط في الجيش يعني هي بتبقى ماشيه كده بتختلف ما بين ال- الطبقات و- وبعضها يعني.
تسلم لي يا حبيبي ربنا يكرمك آه، دكتور محمد في البدايه عايز اخد راي حضرتك في التقرير بتاعنا وانا في الاول عايز انوه للساده المشاهدين ان التقرير بتاع الدروس الخصوصيه احنا ان شاء الله عندنا حلقه كامله في ظاهره الدروس الخصوصيه نناقشها ايضا مع احد رجال التربيه والتعليم ومع احد الاعلاميين الكبار ان شاء الله قريبا باذن الله على شاشه الرحمه لكن حبينا إن نطلع بهذا التقرير لان احنا عملناه من حوالي اسبوعين على اساس ان الحلقه دي كانت هتبقى حلقه عن دروس خصوصيه لكن احنا فضلنا ان الحلقه دي تكون عن حرب الامتحانات في البيوت عشان خاطر الامتحانات في اليومين دول ابدا يعني آه، اتفضل يا دكتور محمد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هو مبدئيا ما زالت الاسره المصريه اسره دافئه بمعنى ان هو ممكن تجد الاب والام آه، يقتطعوا من قوتهم آه، ويحوشوا بحيث ان الولد يكمل تعليمه ولد او بنت يعني.
مم.
آه، آه، آه، دي اول نقطه، النقطه الثانيه احنا كمصريين ما عندناش حاجه، ما عندناش آه، موارد، ما عندناش آه، حاجه غير دماغنا وعينا.
مم.
فبتنك طول عمرك تسعى تسعى تسعى عشان تبني ذهنك وتبني مستقبلك، ما فيش حل، فمش هيتعلم هيتعلم غصب عنه. ما ما لهاش حل.
ايوه يعني ما دي ما فيش فيها جدال مم.
على اساس ان هو بتقول انا خلصت يعني هو دي دي جزء كبير جدا من رساله الحياه او هي دي رسالتي ان انا اعمل له الجزء ده ان انا اعلمه تمام ياخدها بقى بالمعلقه ياخدها بال... بال... بالحذاء ياخدها هياخدها هياخدها يعني تمام.
زي ما قال اخونا هتتعلم هتتعلم تمام.
يعني فانا بضغط عليك عشان هشغلك هعمل كذا مم.
لكن آه، خلينا نقول برضو ان الشخصيه المصريه اختلفت شويه مم.
يعني آه، الحته اللي حضرتك قلت- بدات بيها وقلت ان هي كان فعلا اللي بياخد دروس خصوصيه كان كذا كان ده بيبقى متهم دايما ان هو بليد وكذا. الحته دي اختلفت خالص مم.
احنا دلوقتي بتجد الاسر ابنائها متفوقين وبيجبروا ياخد درس خصوصي تمام مش عشان خاطر ابنه وحش بالعكس ده عشان خاطر لما يجي في ثانويه عامه يبقى هو بريء من ثانيه ثانوي كده، يبقى بريء من دم ابنه لانه طريقه الامتحان الاب والام لو كانوا بيذاكروا للاولاد هو ما يعرفهاش اللي عنده النو هاو عنده المدرس مم.
فبيجبره غصب عنه الولد بيبقى كويس فبيجبر ان هو يديله درس خصوصي ادي نقطه تمام.
حجم اللي بينفق من ال- على ال- الت- ال- الم- المدرس الخصوصي في مصر يتجاوز المليارات والحكومه اعلنت الرقم ده تمام.
لا تخفيه تمام معلن ولكل الناس تمام.
يتجاوز رقم آه، قد يكون اكتر من اللي بيصرف على الاكل والشرب مم.
آه، زي ما بيقولوا اخواننا ربنا يبارك فيهم آه، في توتر ما هو ده شيء طبيعي انا اصلا بقتطع مثلا حوالي 40% من دخلي للدروس الخصوصيه فتيجي فتره الامتحانات مم.
بقتطع 60% من دخلي للدروس الخصوصيه اللي هو اصلا مش موجود الدخل هو نفسه مش موجود مش موجود يعني آه، يضاف عليها بقى ايوه ان حياه البيت كلها مش موضوع حرب لا ده هو فتره الامتحانات الشهر ده وقبليها بشويه كل واحد بيحاول اولياء الامور غلابه والله يا دكتور أيوة، محمد.
هو أنا دخل بعمل- العصر بتاع الأب بعمل بيطلعوا فين؟
تقرير مع احد اولياء الامور بقول له حضرتك عندك كان ابن قال لي مثلا ثلاثه اربعه اقل ابن فيهم بياخد ثلاث دروس نعم.
طب الدرس مثلا ده لما يكون في منطقه شعبيه ولا حاجه بيبقى درس ب 50 جنيه طب حضرتك بتوفر ده ازاي يعني هو اصلا واضح من شكل ابونا الكريم ان هو ما عندوش القدره الماديه ان يصرف على اولاده في هذه الدروس نعم.
غير بقى اعباء الحياه الاخرى يعني لا انا بستلف من هنا وبستلف من هنا وبستلف من هنا وبعمل جمعيات عشان عايز اشوف ابني احسن واحد في الدنيا آه، خلينا نقول بقى هي مظاهر القلق دي جت منين تمام بنجد الام لو لو هي اللي بتذاكر الاولاد مم.
آه، آه، دايما بت- بت- بتزعق دي نقطه اساسيه لو الاب مش هو اللي بيذاكر والام اللي بتذاكر فعايز يسيب البيت ويمشي تمام.
آه، الضغط العصبي ده الام بتظن لو هي اللي بتذاكر لهم ان لازم ينجحوا مم.
ما هو لو ما نجحوش ده معناه انها ايه البديل بتاعها ايه فشلت في حياتها الاسريه تمام.
والاب عايزهم ينجحوا ده شيء طبيعي لان هو هم لو كمان ما عايز- نجحوش عايزهم الضغط العصبي بت- بتقديرات عاليه يرتفع على النجاح بس ما هو لما والله، يدوس خصوصيه دي عشان آه، خاطر يحصل على تقدير آه، تقديرات عاليه يعني.
آه، خلينا يعني نقول خلينا نقول ده ده كان ده كان منظور موجود من فتره تمام.
المنظور الحالي معلش.
دلوقتي لا مش موجود آه.
هو عايزه يعدي سبحان الله مش عشان ابنه ينجح أيوة.
لا ده عشان انا يخفف عني سنه مم.
المنظور ده موجود تمام تخيل مع كل العبء ده والانفاق اللي بنفقه وضغط الدم والعصبيه وحاله الطوارئ اللي اترفعت في البيت آه، اكل بانتظام مفيش اكل متجهز طب ناكل اي حاجه طب نعمل كذا طيب ده- يعني تلاقي العمليه كلها متكهربه من اول ما تخش لا ده من قبل ما تخش البيت فتحس ان هو في التليفون طلبات التليفون اللي جايه ان في كهرباء فانت داخل عندك تهيئه نفسيه ان هنتخانق تمام انا بتكلم جد صحيح الحمد لله بالله صحيح.
فالمنفذ الوحيد اللي يخلينا نرتاح ان الاولاد يتخطوا السنه عشان ما تكررش نفس الانفاق تمام.
ما انا بانفق كتير مم.
ده غير غير المصاريف الثابته سواء في مصاريف مدرسه او ما شابه ذلك فده مش عذر للاب او الام لكن انا بقول ان ده التبرير اللي موجود ان هو بيكون فعلا الضغط العصبي شديد ده شيء طيب، طبيعي برايك دكتور محمد ليه الدروس الخصوصيه النهارده انتشرت حتى في مرحله الحضانه؟
الاسباب منها مم.
آه، الاب اصبح ممول فقط فشايف ان طريقه التمويل المناسبه من طرق التمويل المناسبه ان انا اديهم الدروس الخصوصيه الام شايله عبء لا جدال في هذا بس خلينا نقول ان العبء اللي, اللي, اللي احنا شايلينه كاباء وامهات عبء رعايه وليس عبء تربيه مم.
وبالتالي لما بتكون الام هي اللي شايله العبء بالكامل بتبقى الاسره اسره امويه الام يعني هي اللي ماسكه الموضوع طالما انها بقت امويه ده معناه ان الاب ممول فقط زي ما قلنا ومعناها ان هو شايف ان الابناء يمشوا زي ما هم عايزين انتوا عايزين فلوس قد ايه هجتهد هجيبهم لكم على كل الطبقات نعم ملهاش علاقه يعني الكل يشتكي في مصر مم.
من دروس خصوصيه من ارتفاع مستوى المعيشه من من, من كل الحاجات دي كلها والغريب يا دكتور محمد اللي أنا عايز اعرفه دلوقتي ان النهارده الاب يجي يدخل ابنه حضانه خاصه، الحضانه الخاصه بيدفع لابنه مثلا وليكن 6000 جنيه في السنه ومع ذلك يدي دروس خصوصيه، طب ليه؟
اصل انت انت انت علنا برضو بقى- هي مم.
هي مجموعه حاجات بتكون مع بعضها منظومه هي ال- احنا عندنا وزاره ايه تعليم ولا تربيه تربيه وتعليم لا هي تعليم اتلغت تربيه مم.
اتلغت رسمي هي وزاره تعليم والله آه، لا هي تعليم وفي تعليم عالي فخلينا ناخد المرحله الاساسيه انت ما بتتكلمش على م- مرحله مدرسه بتربي انت دلوقتي عشان تدور على مدرسه تربي ابنك مم.
فالتربيه دي انا ادفع لها فلوس مم.
فانا بدفع لمدرسه عيالي فلوس مش عشان هما بيعلموهم لا ده عشان بيساعدوني في التربيه مم.
فالمدرسه عباره عن واحد لازم يروح المدرسه الصبح ويرجع هو بياخد ايه في المدرسه ما تعرفش مم.
احنا قلنا برضو اما تبقى الاسره اسره امويه الام هي اللي يعني شايله عبء الاسره مم.
فبتجد ان الاعتماد على النفس بيقل عند الاولاد مم.
تصرفاته الطفوليه بتفضل زي ما هي لغايه لما يكبروا مم.
وبالتالي عايز حد يذاكر له طب الام حتى لو كانت عندها قدره على السيطره على الولد بعد فتره يجي بقى نظام التعليم منظومه ثانيه مع التعليم آه، قرار الوزير اللي هو خد آه، ت- تقديم موعد الامتحانات اسبوعين مره واحده على المراحل الزمنيه بتاعتهم خلت الامهات اللي بيذاكروا لاولادهم بيعيطوا تمام حد البكاء اسبوعين دول آه، مشكله فاختصروا فتره المذاكره اللي كانت هي بتذاكر لهم مثلا الام او الاب اللي خد اجازه من شغله عشان يبدا يذاكر لاولاده انت عايز تقول ان ده مش هيعمل ضغط في البيت لا ده هيولع في البيت طبعا.
لما اكون مثلا انا مرتب اموري هاخد اسبوعين اجازه او آه، يعني اختصر من وقت شغلي فتره اسبوعين وفجاه تقول لي لا على فكره الامتحانات الاسبوع اللي بعديه فخلاص الامور كلها عندي بقت اتلخبطت فهطلع الكابت ده على مين ما لازم منفذ تمام.
لازم يطلع على العيال يعني طيب شيء طبيعي برايك آه، مع ان الدوله النهارده بتحارب دروس خصوصيه ومنعها آه، لكن مع ذلك في المقابل من ناحيه ثانيه يعني بشوف اليا- اليافطات واللافتات لمدرسين خصوص- المدرسين الخصوصيين من- ماليه الشوارع طب ده ايه؟
خلينا نقول برضو ان ال- يقال على الشخصيه المصريه من الطرافه اللي اللي موجوده في تكوينتها هي شخصيه آه، تميل الى الخداع بصوره جميله جدا يعني المراوغه فن المراوغه عند الشخصيه المصريه عالي قوي فيعمل القانون وعندك بديل ليه مم.
ما هو قانون موجود قانون المرور ما هو موجود تمام قانون مرور موحد في كل الدنيا على فكره يعني مثلا احنا بنسمع كلام لطيف قوي بعض الخواجات يقول لك انتوا تعملوا خط ابيض ليه في النص ع- ما عشان حاره مروريه هو احنا ملتزمين بالحاره المروريه احنا يمين شمال ما كل البلاد زحمه واحنا بس اللي عندنا زحمه بس كل واحد يقول لك ايه السرعه دي في الحاره دي 40 فبنمشي فيها 40 احنا تقريبا تكاد البلد الوحيده لو عايز تمشي فيها بهدوء امشي ناحيه الشمال طب لو عايز اطلع منها اطلع من اليمين مع ان قانون مرور بيقول العكس فالقانون يعني حدث ولا حرج القانون موجود لكن اللي بيطبق القانون اللي بيدي الدروس مين هم رجال التربيه والتعليم تمام.
اللي موجودين في القانون فنص القانون دي حاجه لكن آه، آه، تنفيذه بيبقى شيء تاني نعم.
وضعه وضعه مختلف يعني.
آه، كتير من الابناء يا دكتور محمد بيبقى قاعد طول السنه مقضيها دروس خصوصيه بس من غير مذاكره ويجي في اخر السنه والده ووالدته يضغطوا عليه قوي في موضوع المذاكره يضغطوا عليه جدا في اخر الشهر بالذات برايك ليه ما يبقاش الموضوع من بدايه السنه من- خاصه مع اولياء الامور يعني طيب خلينا نقول برضو نقطه تانية احنا في التنفيذ العملي بتاع دماغنا انجليزي بس في المناهج امريكاني
بمعنى و- و- وفي الد- وفي الدراسه بالطريقه العربيه بمعنى اما تيجي تعمل مثلا عم يجوا يعملوا خط المترو الجديد عملوه على نفس طريقه الانجليز بتاعت القطر بتاعت زمان الشمال واليمين دي طريقه لكن لما بيجي يعمل المناهج في حد سؤال حرج بقى يجي لك واحد افريقي يجي لك واحد نيجيري دي مش قضيه في في قضيه المناهج آه، اما باجي اعمل ال system بتاع الشغل المدارس الانجليزيه عملت تجربه لطيفه قوي انا ليه بقول احنا احنا نظامنا مد- لازم ما زال متشبع بالانجليزي آه، عندنا رهبه الامتحانات فهم بعتت المدارس الانجليزيه لل- لل- لاولياء الامور سرا خطاب قالت لهم الامتحانات في توقيت كذا كذا احنا مش هنعلم الاولاد ولا تعلموهم احنا هنقول لهم يوم عادي بس يلا يا اولاد نعمل test نعمل test ياخدوا الامتحان وده الامتحان النهائي عشان ما يبقاش عندهم رهبه الامتحانات ليه كده مطلوب من المدرس من الاباء في يزودوا نسبه التركيز بس مع الاولاد مع الاولاد عشان ما اخش الامتحان ليه عشان انا تعبت في الثانويه العامه ما دام تعبت لازم انقل العيال للتعب بشكل مباشر وغير مباشر لو انا مثلا ايام الثانويه بتاعتنا كانوا اه تجد يا ناجح يا ساقط يا تخش كليه يا تعيد السنه يعني لو ماده واحده تمام ما كناش بنسمع عن 102% و104% حاجات غريبه بتحصل دلوقتي حاجات اه غريبه وبعدين يكافح عشان يخش طب ما ما علينا فالدماغ ما زالت هي نقل التوارث نقلها بيتم بطريق مباشر وغير مباشر هم عايزين يشيلوا الرهبه دي النظام الانجليزي كده النظام الامريكاني نظام حشو فاحنا عندنا الاثنين انجليزي وامريكاني يعني نحشو دماغه وبنرهبه يعني آه، وضع وضع قائم يعني آه، لما تكون الام مثلا او الاب كان مر بتجربه سيئه في الثانويه العامه انت متخيل ان هو مش هيمر مش هتيجي على ابنه مش هتاثر في دماغه ده هتاثر فيه بشكل مباشر او غير مباشر يكفي ان هو مثلا يحكي التجربه ده في كذا وكذا اصل انا لما كنا بنذاكر زمان انا مش دعوه بمذاكره زمان ليه بعد دلوقتي الابن بيقول كده تمام انت الت- التعليم عندكم كنتوا بتجيبوا 70% وكنتوا بتخشوا كليه تمام احنا زمان انا ممكن اكون اكافح مثلا مع والدي عشان اخش كليه تجاره مش اخش كليه هندسه ودي كانت كانت مشكله جايب مجموعه تخش انت اسال اي طالب دلوقتي اي ولي امر دلوقتي عايز تخش ايه لابنك هو يقول هندسة لي وطب.
آه، بيتكلم كده على لسان ابنه طب انا ابني عايز يخش ايه ف- فبدات اذاكر أيوة.
لابويا تمام مش بذاكر ليا مم.
فاختلاف الهدف مختلف تمام.
فبتاثر اكيد مع ال- مع الولد ومع تمام آه، شباب ناخد رايكم انت شايف دلوقتي هل انت ضاغط نفسك آه، في الفتره دي عشان الامتحانات ولا انت اساسا بتذاكر من اول السنه
لا هو عامة ال- الطالب لازم يكون مذاكر من أول السنة أنا ما بتكلمش على الطالب بتكلم عليك أنت لو عليا أنا يعني آه يعني يعني هل أنا انت بتذاكر من اول عامةً- السنه ولا انت ضاغط نفسك اليومين دول عشان الامتحانات هو عامة أنا يعني ما- ما بنزلش الجامعة كتير عامة عشان يعني ب- بشتغل وأنا بدرس يعني تمام.
ب- بحاول إن أنا أوافق ما بين العمليتين يبقى دي انت بتضغط نفسك في اكتر في الفتره الاخيره اه في الفترة الأخيرة بتضغط اه نفسك بنحاول اه بضغط نفسي فيها علشان أحاول ألم ال- اللي أنا نسيته و- وكده يعني تمام انت زميلك طبعا يعني ذاكر مهما تذاكر بس في الاخر برضه هلاقي الضغط اللي هو في اخر شهر ففي اخر شهر لازم اضغط نفسي مهما كان عشان اعصر نفسي بحيث طب ان انا معدل مذاكرتك طول السنه انا دي في اليوم كام ساعه تقريبا لا معدل مذاكرتي مثلا يعني مثلا ساعتين ثلاثه اه كل يوم ده كل يوم تمام طيب في ال- في الفتره دي
لا الفتره دي ممكن مثلا اقعد مثلا يومين ما انامش وبعد كده مثلا يجي لي ارهاق و- واتعب وبتاع بس هو مطلوب كده طب هل حاسس انت بتندم على كده يعني ان آه، ايه اللي كان جابرني ما من اول السنه كان ممكن اذاكر اكتر من كده بحس وكل سنه بيحصل كده بس طبيعي فيا تمام تمام
في شخصية بتختلف عن شخصية يعني في شخصية يقول لك ايه اريح نفسي واذاكر من اول السنة وفي الاخر هاجي مرتاح في المنهج كله مم.
وفي برضه شخصية يقول لك اذاكر اخر شخص آه، شهرين ويعني ايه يضغط انت إيه؟
نفسه انت مين فيهم يعني النص يعني نخش نضغط نفسنا في الاخر وبرضه نذاكر من الاول برضه كعدد كثير من الطلاب اه اخونا علي لا حضرتك انا بضغط نفسي في النص الاخير تمام.
يعني ما بذاكرش في النص الاول باجي في الاخر كده بس واضغط نفسي تمام علي برايك الامتحانات ليه قلق
القلق بتاعها يعني اه عشان آه، يعني ليه بشوف كتير من الطلاب النهارده ايام الامتحانات بيبقى عنده قلق وتوتر واضطراب لدرجه انه ممكن يغمى عليه يعني لا ياكل ولا يشرب ولا اي حاجه ملوش نفسه يعمل اي حاجه اصلا عشان هم في البيت بيضغطوا عليه آه، ضغط آه، جامد يعني بحيث ان هو لازم ينجح مم.
ف فبتبقى حاجه يعني لا ينجح لا ي... بيبقى يحس ان هو يعني فاشل في حياته تمام.
فبتبقى خلينا اهم نفترض حاجه إن عنده انت جبت مجموع ان شاء الله باذن الله عز وجل عالي في الثانويه العامه تمام وعايز تخش وليكن انت جايب مجموع عالي ولكن عايز تخش وليكن كليه تجاره او كليه حقوق ووالدك عايز تخش هندسه او اي كليه من كليات القمه يعني إيه، برايك إيه، انهي رغبه لا الرغبه بتاعت الطالب طبعا لا انت بتكلم عليك انت ما بتكلمش على الطالب لا أنت- الرغبه أنت بتاع كطالب، على بتاعتي شخصك طبعا أنت.
بتاعتي طبعا لان انا شايف ان انا بحب الحاجه دي يبقى اكيد هبقى كويس فيها طب هتحاول تقنع والدك ازاي وعايزك تخش ك- انت جايب مجموع عالي وعايز تخش الكليه الفلانيه وانت لا عايز تخش كليه ثانيه خالص هقول له ان انا لو دخلت الكليه دي هبقى كويس فيها وهبقى أم- يعني مثلا مدرس لو بيحب التدريس هيبقى مدرس كويس جدا وبيعرف يشرح كويس تمام لكن لو مهندس داخل مغصوب على الموضوع ده هيطلع م- يعني ناجح بالعافيه وكده مش هيبقى كويس مهندس كويس هيبقى مش زي اللي داخل وهو بيحبها تمام الانسان لما طب، بيحب إدريس منا آه، نفس السؤال برضو يعني لو انت جايب مجموع عالي وعايز تخش كليه معينه والدك هتخ- عايز تخش والدك عايزك تخش كليه ثانيه اخش خالص.
انهي يعني اه طبعا اللي انا راغب فيها لان انا اخش هبدع فيها يعني واطلع كل اللي عندي فيها مم.
اما التانية هكون فاشل يعني حتى لو هي عاليه فانا هكون فاشل فيها مش, مش هنجح
طبعا بص هي انا بقول عليها انها نظريه مم.
انا اللي ادفع يبقى انت تخش زي ما انا عايز فالاب بيدفع فال- فالابن هيخش زي ما هو عايز لكن لو انا اللي بدفع على نفسي ساعتها طبعا هيبقى ليا راي هي دي الحته اللي وحتى لو تسمع نفسك الراي والدك يحترم يعني ما يبقاش الموضوع هو الموضوع يحترم.
اللي بينفق بس على الأرض.
هو هي- هيدني يقول لك ايه انا بصرف عليك انا بح... انا بحط لك الفلوس انا بعمل لك كذا بعمل كذا بعمل كذا فخلاص فانت هتعمل ايه؟ ولو دخلت اللي انت عايزها مش هيديك كل الفلوس اللي انت عايزها برضه في الحته دي تمام فانت مضغوط مضغوط في الحته دي
هو عامة المز... ال- الجزئية دي حصلت معايا أنا يعني أنا كنت جبت مجموعة يعني يعني مش مش كبير أوي ولا صغير أوي في الثانوية العامة فدخلت كلية آداب ه- فوالدي كان مصمم إن أنا أخش لغة عربية انت ازهري؟
لا آه عادي آه، تمام ها فأنا ما كنتش عايز أخش اللغة العربية وكنت حابب إن أنا أخش قسم تاريخ مم. او داخل عايز تخش اداب قسم لغه عربيه اه كنت آه، قسم آه.
لغه عربيه تمام، آه، آه.
فدخلت قسم لغه عربيه لكن يعني ربنا ما وفقنيش يعني ما لقيتش نفسي فيه ما عرفتش دخلتها اذاكر تلبيه لرغبه والدك لكن اه حسيت إن تلبيه أنت- آه.
لغه فما عرفتش اذاكر وما عرفتش اعمل يعني اي أنت أساساً حاجه ما خالص حاولتش تذاكر فيها ولا انت لا حاولت اذاكر حبيت فيها تقول لوالدك طالما انت دخلتني بقى, بقى لا لا انا اشرب يعني لا لا مش كده خالص انا ذاكرت فيها واديت وعملت كل اللي في لكن مجهودي ربنا ما يسرش آه بس برضه لقيت- يعني اتظلمت في فيها ف فحاولت فدخلت قسم تاريخ فاقنعته ان انا مش هقدر استمر حتى لو حتى لو كملت فيها تمام.
مش مش هبقى فيها كويس ربنا يبارك فيك يا رب جزاكم الله عنا خيرا يا دكتور محمد ليه الامتحانات قلق وليه الجو الاسري المحاط بالقلق والتوتر والاضطراب من من الكل من ال- الاب وال- والام والاولاد هي الامتحانات فترة ولا الحياة يعني أيهما أطول فترة الامتحانات ولا فترة الحياة الحياة طبعا فترة الحياة تمام فاحنا بيحصل ان انا آه، آه، هاجي بيتنا خ- خلينا ناخدها كالتالي مم.
آه، اتصلوا بيا قالوا لي هات اكل وانت جاي لا انا عديت المرحله اللي اجيب فيها الاكل لا هات كذا لا اعمل كذا دخلت وانا مشحون مم.
آه، انا كنت معتاد مثلا هخش بيتنا هيحطوا الاكل هنتغدى لا مش هيحصل كده كل واحد ياخد اي سندوتش في اي حاجه عشان خاطر الروتين بتاع الحياه اتغير مم.
فانا اتطربت آه، مراتي هتزعق انا هضطرب انا هزعق انا هسيب البيت انا هعمل كذا آه، هخرج بره آه، آه، بص بقى في نوع من القلق القلق عمل آه، خوف الخوف عمل توتر التوتر بيعمل عدم تركيز وعدم استيعاب ما ينام على العكس المطلوب في الفتره دي إيه اللي يحصل التركيز يزيد والاستيعاب تمام فبتعمل قلق كل واحد فينا من من باب المسؤوليه رابط حياته بالفتره دي بمعنى انا جو انا انا كاب او كأم مستنيه الفتره دي كلها علشان خاطر نتيجه الحصاد بتاعتي تطلع فيه فانت تسال كده دايما مثلا حتى يفرقوا بين الامهات الام الامريكيه غير اليابانيه غير المصريه بص ما قالوش العربيه قالوا المصريه تمام.
الام ال- الامريكيه حقيقي حقيقي ما انا بقول الام الامريكيه تقول لها مثلا تقول لك إيه- إيه- تسالوها الابن ضعيف او متفوق ليه تقول لك ده حسب القدرات العقليه بتاعته تمام مال كده الام اليابانيه عندها منطق ثابت يقول لك تقول لك ايه هيبذل جهد يصبر على المتاعب يحدث يحصد نتائج حتى لو كان قدراته العقليه ضعيفه تمام.
لازم يبذل جهد اه حقيقه تمام.
تمام. انت ما تيجي تسال بعض الناس بعض العلماء وهنرجع تاني للام المصريه تشوق قال الام المصريه
احد العلماء آه، في- من التابعين كان يقول لك ايه انا حجه امام الله عز وجل امام اي طالب طالب علم ايه اللي عندك يعني عشان كده يقول لك لا انا كنت ما تيجي مثلا طالب علم هيقول لك ايه انا ما عنديش نفقات انا كنت باكل من المزابل هتقول انا كنت كبير في السن ما يعني سن كبير على التعليم يقول لك لا انا ابتديت القراءه والكتابه عند 40 سنه آه، هتقول لي انا كنت بنسى يقول لهم هو بيقول كده انا كنت بنسى طريقي فين وانا رايح البيت فانا حجه امام اي طالب علم الامه المصريه تقول لك ايه آه، لو نجح ده جهدي طب لو لو هو كان بياخد درس خصوصي يقول لك ما انا نقيت مدرسين كويسين كوي- في الموضوع ده انا عملت كذا انا عملنا كذا حتى لو كان الاب انا بتكلم عن الحته دي فهي ما نسبتش الجهد ولا النتيجه اللي للبنت.
حصلت للولد تمام الناتج بيبقى ايه انا بذاكر لكم عشان كده تجد الاباء والامهات فتره ال- الامتحانات اعصابهم ملتهبه تماما والاولاد باردين قوي تمام ما هو اصل هو بيذاكر لمين تمام هو بيذاكر ليهم هم عشان صحيح.
كده فبيعاقبهم هم ان هم ما يذاكروش مثلا لو هو مش عايز ي... في الفتره دي مش عايزه تنزله اي نشاط كان بيعمله في المسجد ما بيروحش يصلي الم- الجماعه في المسجد ما ما فيش ما فيش فيجي الفتره دي هو بيتلكك ومش عايز ينزل في الفتره العاديه لا ماما لازم انزل عشان اصلي صلاه الجماعه حرام هو عشان ربنا يكرم فتحس ان في عايز، آه، يغير هو- هو عايز يخلع منهم يخلع، آه.
هو عايز يخلع أيوة، أنا هو عايز فاهم.
يقول لهم الضغط اللي زي ما بيقولوا خان الضغط اللي انتوا عاملينه عليا ده انا مش مستحمله لو كمان تلاقيه مخلص قوي في الصلاه يعني يصلي الجماعه بعدين يقف مع زمايله ولا يصلي السنه لا مش عارف ايه غير ده انا عايز غير اقول الوضع ان هو بيبقى مخلص الأولاني قوي في يعني.
قضاء الحوائج بتاعت البيت في كمان، الوقت اللي هو آه، المفروض عشان يهرب من الوضع عشان ده.
يهرب بالظبط تمام، لان آه.
هو الضغط عليه عالي جدا تمام على فكره يرضيك الاول تزعل حد من المنوفيه يرضيني ايه تزعل حد من المنوفيه اطلاقا طيب معانا الاخت الاء من المنوفيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة يا اهلا الله ومرحبا اتفضلي جزاك الله خير يا استاذ عمر على هذا الموضوع والله يعني سبب انتشار الدروس الخصوصية ان التعليم اصلا بقت المناهج لا حول ولا قوة الا بالله مم.
وال- والمدرسين مبقاش فيه يعني ضمير عند بعض المدرسين في ال- في المدارس ولا في المعاهد يعني انا في تانية ثانوي ازهر والله العظيم يعني حتى المواد الشرعية يعني في في مدرسين اصلا ما- ما فيش عندهم اطلاقا بحيث المدرسين داخلين اصلا مش ع- مش عارف هو يشرح ايه ولا هيعمل ايه وفي بعضهم بيخش يزعق ويضرب ولا ولا اي حاجه واحنا نيجي في الاخر بقى احنا احنا اللي نتعب ونشيل ال- السنه من اولها لاخرها يعني لازم إن احنا طب استاذه الاء عايز اسال حضرتك دلوقتي عن الجو الاسري المحيط بيكي في البيت عشان خاطر موضوع الامتحانات بتاعتكم مقربه ولا انتوا بداتوا اصلا لا احنا الحمد لله احنا خلصنا امبارح خلصتوا ما شاء الله احنا في ثانيه ثانوي ما شاء الله خلصنا امبارح طب فيعني احكي لي عن جو ال- الامتحانات في البيت كان قبل ما تبدا الامتحانات يعني والله يعني هو زي ما ال- ما الاستاذ بيقول هو بصراحه ما كانش فيه ضغط على الاخر لان احنا هو التوفيق ده من عند ربنا احنا بنعمل اللي علينا وفي الاول وفي الاخر التوفيق ده بتاع ربنا تمام احنا نذاكر ونعمل اللي علينا بس برضه بدون تقصير مننا مم.
يعني اولياء الامور والله والله العظيم يعني انا والدي كان موفر لي كل شيء يعني انا لو طلبت اي حاجه موفرها لي ما شاء الله وكل كل اولياء الامور كده يعني كل واحد عايز يشوف ابنه في احسن شيء تمام طبعا احنا لازم نحقق ده لاولياء الامور فبيبقى جهد تعب علينا احنا كمان مم.
يعني انا والدي لما يوفر لي كل حاجه ط- طول السنه لازم يجي اخر السنه يلاقي مني اي يلاقي مني جميل طب يا الاء دلوقتي انت والدك موفر لك كل حاجه وموفر لك كل سبل الراحه وموفر لك اي حاجه تحتاجيها عشان خاطر تبقي تخشي كليه كويسه يعني لكن نفترض جدلا ان انت عايزه تخشي كليه معينه ووالدك عايزه تخش كليه ثانيه خالص انت تعملي ايه في الوقت في الحال ده يعني؟
مش عارفه بصراحه يعني دي, دي المشكله بتاع كتير من اولياء الامور مم.
كل اولياء الامور عايزين اولادهم يخشوا طب مفكرين ان كل ط- كل طالب لو ما دخلش طب يبقى طالب فاشل مم. وعايزه تبقى بيه في وسط الناس ايوه يعني آه.
كليات القمه دي الناس مفكره ان طب هندسه هو ده هو ده المتفوق تمام.
انما التفوق في- في اي مجال اي كليه انت تخشها تبدع فيها وتتفوق فيها يبقى ده التفوق تمام التفوق مش في طب او في هندسه او في غيرها مم.
التفوق في المكان اللي انا فيه وفي المجال اللي انا فيه طيب جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال اتمنى لك التوفيق معنا اختنا رويده من القاهره السلام عليكم الو السلام عليكم استاذ رويده اهلا ومرحبا حضرتك في بتدرسي السلام عليكم اهلا بحضرتك بقولك انا عايزه اطرح مشكله دلوقتي هي يعني موجوده عندي في البيت انا ليا اخويا في ثانيه ثانوي تمام.
وهو كان داخل برغبته يعني كان داخل علم علوم برغبته و... ومحدش غصب عليه وكنا بنقول له خش ادبي ودخل برغبته وطول السنه بيذاكر ودروس تمام.
وجي اخر شهر مصمم اللي هو يقول لك انا مش عايز اخش الامتحان ليه بقى؟
ومش عارفه بقى اذا كان ده جو من الدروس الخصوصيه ولا ضغط واحنا ما يعني ما عندناش ضغط يعني هو اصغر واحد تمام.
وما عندناش ضغط في البيت مم.
فدلوقتي هو مسبب لها مشكله وطبعا البيت كله متوتر ووالدتي يعني اعصابها طبعا بايظه يعني طول السنه وحضرتك بتقول الدروس الخصوصيه ب 50 جنيه ده احنا احنا عندنا هنا في القاهره قاعده في القاهره الجديده يعني اقل درس ب 120 جنيه يعني مش ما فيش خمسينات خالص وغير بقى الملازم وغير يعني حضرتك عارف متطلبات وهو داخل مدرسه خاصه فعايزه يعني عايزه الاقي علاج يعني احنا طول السنه عمالين ندفع فلوس وهو في مدرسه خصوصيه
تمام تمام فيا ريت تسمعي من يعني الدكتور محمد ان شاء يحل الله المشكله دي يعني هو دلوقتي عمال يقول انا مش هخش الامتحان خالص انا دلوقتي مش هخش تمام وهو طب هل انت حاسه انه جد فعلا مش عايز يدخل الامتحان ولا هو في الفتره دي مضطرب شويه فمش عارف هو بيقول ايه لا هو مش مساله اضطراب هو مش عارفه هو ايه اللي إيه اللي إيه اللي جه الشهر دوت مخليه يقول انا مش عايز اخش الامتحان انا مش هخش الامتحان تمام.
انا خلاص مش هتعلم على كده تمام تسمعي ان شاء الله من الدكتور محمد جزاكم الله خيرا معنا هاجر من القلوبيه السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا يا استاذ هاجر ازيك اتفضل حضرتك يا استاذ عمرو خير حال والله الحمد لله انا في ثانيه ثانوي مم.
ثانيه ثانوي عام باخد دروس في كل المواد كل المواد ما شاء طيب الله لو ما خدتش دروس في كل المواد المدرسه اصلا ما بتشرحش حاجه احنا بنروح للمدرسه المدرسه اصلا زي عدمها اللي, بي... اللي بيعملوه ان هو بيزعقوا على النقاب على اللبس على كل دون ما بيعملوش اي حاجه خالص طب احنا لو ما خدناش دروس هنعمل ايه دلوقتي طب برايك ان المدرس هو اللي بيجبر الطالب انه ياخد درس خصوصي عنده ولا ان المدرس عدد الطلاب معاه في الفصل كتير فمش عارف يدي الماده بشكل يخلي الطلاب كلهم يستوعبوا ما هو بيعمل كده هو المدرس دلوقتي بيعمل كده بيعمل ايه بالظبط هو دلوقتي بيشرح لا اما بيشرح بيشرح يعني بيشرح بدرمينه ماشي بس بيشرح ما بيشرح ما بيشرحش بتوسع برضه ما تمام.
بيشرحش زي ما بت- الكتاب بيقول ده بيشرح على بنص قد ضمير بقى علشان احنا بطريقة- برضه ناخد عنده درس تمام تمام طب عايزك تقولي لي عن الجو الاسري معاكي في البيت ايام الامتحانات
هو طبعا بيوفروا برضه الوقت عادي ما فيش اي مشاكل بس احنا يا استاذ عمر دلوقتي الدروس برضه لها لها سلبيات ولها ايجابيات مم.
هي ملهاش الا ده, ايجابيه ده موضوع واحدة.
الدروس ده موضوع طويل جدا وهيكون معانا ان شاء الله ب- بانفتاحيه اكتر من كده لكن انا بتكلم الوقت عن الجو الاسري في البيت عشان الامتحانات لا طبعا بيوفروا الوقت الجيد بيخلينا برضو يعني نذاكر بكميه واسعه تمام طب هسالك سؤال سالته لاختنا الاء الوقت لو انت عايزه تدخلي كليه معينه ووالدك عايز عايزك تخشي كليه تانية خالص تعملي ايه في الحاله اللي زي دي لا هو من ناحيه والدي ووالدتي هم سايبين يعني سايبين على راحتي م- م.
أو يعني سايبين دي الحقيقة دي حريه خاصه تمام فانا اتمنى يعني ان احنا نخش نخش كليه كويسه وبعدين مش اي كليه انا نفسي اخش كليه شريعه اسلاميه ان شاء الله مش ربنا يوفقك باذن الله ان شاء الله جزاكم الله عنا خيرا معانا اختنا مين ياسمين من سوهاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته اهلا ومرحبا اتفضلي آه لو سمحت أنا عايزة بس أشارك في اتفضلي بعض الألفاظ اللي بيستخدمها الإنسان أثناء الامتحان مثلا أو فترة قبل الامتحان تكون خاطئة زي مثلا لما يقول إيه أنا هذا العمل ده صعب آه وهذه المهمة صعبة طب ما الأفضل هو إيه؟ العقل هيستقبل إن المهمة دي صعبة آه ياسمين لو سمحتي انا ما سمعتش تاني كده علي صوتك كده واشرحي لي آه، مثلا لما واحد مثلا قبل الامت- فترة قبل الامتحان مم.
يقول آه، ده العمل ده صعب او المهمة دي صعبة طب لا هو ما يقولش صعبة يقول المهمة دي ليست سهلة ولكن استطيع القيام بها عشان هو ممكن تمام، العقل تمام.
هيستقبل ان لو لو استقبل ان هي صعبة مش هيقدر يعمل حاجة جميل.
لو استقبل ان هي ليست سهلة ولكن استطيع هيعمل حاجة زي مثلا لا تغضب العقل دي ه- هيمحي كلمة لا هيستقبل آه، تغضب فالافضل يقول هدئ اعصابك هي... لما يهدئ اعصابه هيقدر مم.
ان هو يقاوم العمل او ان هو يذاكر تمام.
وفي بعض ال- المعلومات برضو ان ال- كيف يتعلم الدماغ الدماغ بياخد قراءة 20% مم.
سماع 30% مشاهدة 40% تحدث آه، 50% عمل 60% ما شاء الله.
قراءة زائد سماع زائد مشاهدة زائد تحدث زائد عمل هتساوي 90% كده شاء الله.
هنقدر ان احنا نستوعب ال- المادة بتاعتنا كويس وبالنسبه للخوف والقلق في الامتحانات ده اكيد هو لازم يكون في خوف يعني أنا امتحاناتي ان شاء الله باذن الله في 15 6 لكن الخوف يعني ايه نسيته خالص لان مم.
كن- كنت ايام الثانويه العامه ب- كان في توتر جامد قوي كان هياثر على صحتي اصلا بس انا نا- مش عايزه ده انا انا عايزه المهم ان آه، احاول بقدر الامكان ان انا اخد من ديني في المكان اللي انا فيه مش ضروري في اي مكان جميل، جميل.
معين المهم المكان اللي انا فيه مم. جزاكم الله خيرا ربنا يحفظك آه، دكتور محمد طيب ناخد نهله من شرقية السلام عليكم يا نهله اتفضلي السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وانت في معهد القراءه بارك الله امتحاناتك فيك امتى يا ان شاء أستاذ عمر الله وبارك الله في ضيوفنا الكرام وأقول أولا بأن الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة متفشية يفتخر بها من قبل الطلاب والمعلمين ولهذه الظاهرة أسباب من ضمنها ترجع غالبا إلى المعلم فالمعلم حينما رأى تقصيرا من بعض الطلاب ورأى أن راتبه لم يستغرق حاجياته ولم يستوفي متطلباته دعاه ذلك إلى قلة الاهتمام بالطلاب وعدم القيام بدوره على أكمل وجه إلا من رحم الله وأنا أعلم نماذج من الواقع فيريد الطالب حينئذ أن يجبر هذا النقص ويسد هذا الخلل فيضطر إلى الدروس الخصوصية الأمر الذي تعود عواقبه على الآباء والطلاب والمعلمين فيما بعد لذلك فأنا أقول لنفسي وللمعلمين اعلموا أن الطلاب الذين هم تحت أيديكم إنما هي رعية استرعاكم الله إياها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة فلنجعل لله نصيبا فيما نقوم به ولنتق الله في أنفسنا وفي الآباء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتي يا نهله بارك الله فيك معانا ابو عمار السلام عليكم السلام عليكم حيا الله يا ابو عمار اتفضل حياكم الله
اخبار الجو جزاكم الاسري الله معاك خير.
ايه مع اولادك اليومين دول ايام الامتحانات آه، استاذ عمر والله انا آه، متخرج بقالي سنتين امم وكان ايام الامتحانات يعني قبل كده كان في ضغط كبير جدا في البيت مم.
يعني آه، انصح بكل طالب وكل اخ يعني في الامتحان الان يعني ان يستمع الى كلام والديه لانهم يريدان المصلحه ويريدان ان يتفوق فيعني آه، لابد ان ي- ي- يجتهد يتفوق حتى يتمكن من ان يحصل الدرجات العلى في الامتحان واسال الله عز وجل ان يوفقهم في الدنيا والاخره على طاعته انه لذلك القدر عليه جزاكم الله خيرا يا ابو عمار بارك الله جزاكم فيك الله خير
ماذا تريد الأسرة من طلاب يا أستاذ محمد؟
طب خلينا بس نأكد على حتة عشان آه، ما نقولش ان كل مرحلة مم.
في الزمن ال- ال- المدارس زادت او الطلاب زادوا في الموضوع نظام التعليم اللي ماشيه بيه مصر من دلوقتي كان بيعاني منه اللورد, اللورد كرومر لان هو اللي حطه كوتشنر اللي هو كان ماسك التعليم في مصر فهو كان عنده هدف وكان راجل خبيث تماما عنده هدف محدد ان هو يخرج كتبه وموظفين مصريين مم.
مش عايز حد ي- يعتمد على العقل ولا الابداع اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي تمام فاحنا سلسال ماشيين على هذا الموضوع بقالنا اكتر من 100 سنه فدي قضيه محتمه حتى الفصول بتاعتنا مليانه اكتر هي مليانه ما قلناش بس هي كانت مليانه برضه زمان لكن هي نوعيه الشخصيه اللي بتطلع لنا انا اذكر احد اخواني ربنا يجزيهم خير وكان مريت بنفس التجربه كان بيقول لي كان عندهم مدرس كان رايح ياخد مدرس عند درس خصوصي عن احد المدرسين فكان المدرس يساله انت في دراسه ايه يقول له في الحته الفلانيه اذا طلع في نفس المدرسه اللي هو كان فيها يساله مدرس مين اذا طلع مدرس هو عارفه وجيد يقول له روح اقعد مع الفصل مع المدرس نقطة السي إذا مدرس تاني عارف إن هو لعبي وما بي... ما بيشرحش يقول له طيب تعالى اقعد عندي فيديله درس خصوصي فدي دي حتى دي كان ليها ميثاق ميثاق شرف دي نقطة أساسية آه... نتكلم على حتة الأولاد بياخدوا درس خصوصي وبرضه بياخدوا مراجعة في الفترة دي هو أنا عودت ابني على إيه؟ أنا عودته إن هو ياخد آه، عارف أنت البرشامة الصغير هو طول السنة واخد برشامة برشامة برشامة برشامة يجي اخر السنه محتاج برشامه لا ما هو ما تقدرش تديله غير اقل من البرشامه فبتديله النص اللي هي المراجعه لكن احنا ما عودتوش ان هو يستوعب اكتر انا ما بقولش ان دي مشاكلنا ما قلناش لا مشاكل كل البيوت المصريه لكن لما اجي اعود ابني بقى من وهو صغير سياسه الاعتماد على النفس ذاكر ذاكر حاضر بس قبل ما اكون ذاكر هو اتعلم الحته دي منين الاول بيرتب هدومه ولا بيرتبهاش لا ما بيرتبهاش يعني معتمد عليا بعد ما بياكل بيقوم يغسل ايديه وخلاص يقوم بعد ما بيلعب ما بيجيش يشطف ولا يغسل هدومه ولا يعمل مش عارف كل كل كل السياسات دي كل السياسات دي مين اللي شايلها الام بشكل اساسي لما يجي يذاكر ما هي بقت سلسله من ضمن السياسات من ضمن السلاسل اللي هو اعتمد عليها عليا ما بيذاكرش فبديه لواحد تاني بالاجر يدخل لي في دماغه اللي هو عايزه بالله عليك يعني لما تكون انت صاحب صنعه وبعتها لواحد تاني يعملها لك هيوجدها زيك لا طبعا اكيد لا فبيدي لك على قدر الفلوس اللي انت هتاخدها ابو 50 ابو 70 ابو كذا فاحنا طلعنا جيل موجود حاليا من اولى ابتدائي ده الحضانه ده شغال شغال شغال لغايه ما يخش جامعه ما هو بقاله 15 12 سنه بياخد من 15 12 14 من اول كي جي 1 بياخد دروس خصوصيه عايزه لما يجي يخش جامعه ي- ي- يعتمد على ايه ما لازم دروس خصوصيه انا اذكر احدى كليات كليه تجاره انجلش قسم انجلش يعني اعتقد انها كعب عالي شويه عن بقيه التجاره العاديه تمام نتيجه ال ال ال ال النجاح والسقوط فيها في احدى الكليات وهي جامعه عريقه كانت 60% نسبه السقوط لانه هو اعتمد دخل واحد اعتمد ان في مدرس بيديله تلقين دخل الجامعه ما لقاش التلقين سقط طلب من المسؤول عن ال- ال- ارفع درجات ارفع درجات نسبة كبيرة نسبة كبيرة ما يقدر وده دافع فلوس يعني فدي نقطة نقطة تانية فازاي نوع ادي نقطة آه، حتة بس آه، اختنا ما كانت بتتكلم على ال- اخوها اللي هو موضوع ال- ال- التانية علمي وعايز يغير
ده مش عايز يدخل امتحان مش أصلاً.
عايز يخش الامتحان اه هو في حتة هي معادلة لازم الطرفين يكونوا موجودين انا ما اقدرش اجبر ابني على تخصص لكن ارشده انا قاعد مع ابني من يوم ما اتولد لغايه لما جاي يخش على الاختيار اللي هو هيختاره مين ادرى ب- بالمواهب بتاعت ابني انا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوظف الناس قدره طبقا لمهاراتهم طبقا لمواهبهم وقاعد بيشوف والطرف الثاني بيقول له بيقول له انا عايز كذا و- وشاهدنا على هذا سيدنا سيدنا زيد بن ثابت لما جه جت امه في بدر فقالت له يا رسول الله ابني ده انا صلى الله عليه وهبته لله صلى الله عليه وسلم وهبته للجهاد فرده لانه كان صغير في السن قعد هو مع نفسه انا ايه اللي عندي عشان اخدم بيه المسلمين هو ده الهدف اللي احنا بنتكلم عليه تخدم نفسك تخدم ابوك وامك هدف تسعدهم تسعد بلدك تسعد امتك انا ما عندي هات اي واحد في بلدنا في بلادنا العربيه وقول له تعالى انت بتذاكر ليه وشوف كام واحد بالاحصائيه ديت هيقول لك انا عشان اسعد ابويا وامي انا عشان اسعد امتي عشان انقذ امتي من كذا شوف الهدف ايه اللي عنده هدف هتلاقيه مختلف وهنتكلم على الاحصائيه الموجوده بره ما علينا فنرجع تاني للنقطه ديت انا عايش مع ابني بقالي 12 13 سنه شايف مواهبه ايه وقدراته لما يجي هو عايز يخالف الحته دي يقول لي لا انا عايز اخش كليه كذا انا ليا دور هنا دور ارشادي دور تربوي اقول له كذا عشان لما يجي ما يندمش هو خد القرار يعني اخوها خد القرار ما ما قلناش لا هو قراره لكن هو دلوقتي في سن مراهقه يعني تمرد سن مراهقه يعني مش عايز يسمع الكلام سن مراهقه يعني اختلاف الاهواء والميول يعني طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله علمي لا رياضه لا رياضه لا كذا لا كذا عشان كده في الجامعات فتلاقي اول سنه اللي فيها مثلا زي كليه اداب وزي كذا فيجي يقول مثلا عربي ولا كذا ولا كذا وكذا فتلاقي نسب ال- الاولاد وهم بيغيروا الطلبه بيغيروا كتير قوي خد دخلت تاريخ لا دخلت كذا فبيحطوا تاريخ ثابت مين اللي يقولوا ان ينفع في الحته دي او لا مش الطالب لوحده مع احترامي الشديد اه يختار وانا انا انا مع تماما مع ان ابني يختار التخصص اللي هو عايزه بس انا ليا دور ارشادي انا مش عايزه يطلع طبيب لو هو عايز يطلع طبيب يطلع طبيب كم من طبيب ساب الطب واشتغل في المقاولات صحيح صحيح كم كم من المهندسين سابوا الحاجات دي وفتحوا مستشفيات و... يعني يعني كان عنده ده بس يجي يقول لك ايه آه، ايه اللي منعك يقول لك اصل والدي عمل كذا وكذا وكذا ما رضيش ولعل من اشهر اطباء النفس اللي مش سابوا الطب اللي اشتغل على استحياء في الادب دكاتره كبيره جدا و- وناس مشهوره جدا في علم النفس ساب ده ركنوا على جنب شويه واشتغل في الادب كتير جدا من هذا الامر الحته دي موجوده فدور الاب ارشادي طب هي دلوقتي سؤالها ان هو عايز يسيب الف... عايز يسيب الامتحانات البلد مش عايز يخش امتحانات يجي بقى الايه الجزء دوت انا هنا لو انا قريب لابني لو انا قريب لابني وابني بالنسبه لي صاحبي مش كالمعادله التاليه كان في بعض المعادلات الطريفه اللي بتت... يعني ارقام صحيحه طريفه في عمر خمس سنين الولد آه، بيقول لك ابويا بيعرف كل حاجه عمر 10 سنين ابويا يعرف حاجات كتير بس عصبي شويه 15 سنه ابويا اصلا يعرف حاجات قليله بس عصبي على طول 20 سنه لا قديمه خالص ده يا ريت 20 سنه ابويا عصبي على طول 25 سنه مش عارف امي اتجوزت الراجل ده ليه 35 ما انا بق- ده, ده الحقيقه هو بيقول لك يعني هو عمال يبص العلاقه بين الاب وبين ال- الولد وبين الام وبين بنتها علاقه تضاديه تماما علاقه فيها نوع من العنف فلازم اكون انا صاحب ابني من وهو صغير تمام.
لو انا صاحبه فلازم انصحه فاهتني معاه تدريجيا لا خش عشان كذا لا كذا انا ارى لو كان فعلا هو مش ميال للتخصص ده ولا يناسبه وكان اختياره خطأ انه غير غير ايه احنا خلاص ما بيخشش ممكن ما يخشش تمام ممكن لان هو دخل هيخش وبعد كده يبدا ي- ي- يغير تاني ممكن يغير تاني وممكن يكمل واجتهاده ما يكونش صح يعني اجباره في اللحظه دي لو كان اختيار الولد اصلا من البدايه خطا مم.
فيعني جبر الخساره في البدايه هيكون افضل ولعل لكن- يا دكتور سبحان الله يكون مضطرب في هذه الاونه ف ده شيء طبيعي يعملوا معاه ايه لو هو كده السن ده في حد في حد ذاته سن اضطراب ما هو عايزين نعرف يعملوا معاه السن.
ايه في هذه ما- ما الأوانة.
عشان كده بقول لحضرتك تمام.
لازم يكون الاب قريب ليه الاب القراب ده لازم يكون قريب للولد والام قريبه للبنت في هذه اللحظه لما اكون انا قريب ليه انا صديق ليه فلازم انصحه لكن انا لو مش قريب ليه هدور على واحد صاحبه اصاحبه عشان هو اللي انا عايزه اقوله له عشان تمام.
يوصله له مم.
فلازم اقنعه بالراحه في هذه الامور ما عندناش غير الصبر مم.
سن التمرد ده سن المراهقه لا يجوز معه غير الس- المصاحبه وموضوع الصبر معاه حته الاقناع لازم يكون الحاجه مقنعه الشده مش هتجيب نتيجه بعض الناس بتخش الامتحانات غصب عنها وبتسقط وانا اعلم بعض الناس كان بيحكي لي ابنه ما رضيش يجيب مجموع كبير عشان ما يخش كليه الطب عشان هو عايز يدخله كليه الطب عشان هو طبيب مم.
هو عايز يخش كليه التجاره تمام فبتوصل الامر في في- في الحاله دي كده تاني نقول بس ناكد على اختنا لازم الاب او ال- ال- ال- العاقل ليه خاصة يكون رجل لازم يقنعه بهذا الأمر لا عشان كذا لا عشان كذا ولازم يحتمل أن السن ده سن تغير في الأهواء والمزاجات نعم طب ل- لو البيت دلوقتي يا دكتور محمد فيه خلافات زوجيه بين الزوج وزوجته وفي الوقت اللي احنا فيه ده وقت الامتحانات هل بيكون ليه اثر على الطالب؟
هو لازم في ناس عندها هوايه الخناقات يعني مم.
في كل يوم كده بيقعدوا يتخانقوا ساعتين ثلاثه إيه في ناس يعني مزاجها مزاجها ما بيرتاحش غير لما تقعد تتخانق تمام.
يعني يعني بيبعدوا دايما عن وصيه النبي صلى الله عليه وسلم في ناس كده ما شاء الله يعني مزاجها عالي قوي آه خلينا نقول الفتره دي لازم غصب عنهم معلش احنا اسفين ياخدوا اجازه يعني اساسيه ليه عشان خاطر اولادهم اه شرط الاولاد عشان المرحله دي تعدي آه لما بيكون الاسره هادئه ساكنه بيأثر على نفسيه الاولاد ده طول طول الوقت طب لو انا خدت اجازه بس من الخلافات في الفتره دي الاولاد هيبقوا عندهم آه، نوع من ال- الهدوء الغريب شويه وهم مستغربين لدرجه ممكن يروحوا الاب والام انتوا ما اتخانقتوش ليه النهارده يعني لما يرجعوا بقى بعد كده بت- بيبقى الموضوع مختلف نرجع تاني نقول حته الخلافات الاساس فيها آه، آه، الز- الاساس في الزواج السكينه والموده والرحمه الاساس في الزواج ان ان هو سعاده وعباده مم.
الاساس في الزواج مش ان انا اهين زوجتي الاساس في الزواج حتى في الطلاق امسكوهن بالمعروف آه، فما بالك لما بيكون معي بعض الناس اللي ربنا عز وجل ائتمني عليها زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا اما اجي انا اقول هدخل خلافات طيب تعال نقول ان ال ال الاسر اللي فيها خلافات زوجيه الناتج بتاعها بيكون ايه مم. نعرف الناتج بعد هذا الاتصال اتفضل معنا احمد من اسكندريه السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا استاذ احمد ازيك يا استاذ عمرو ازي بخير حضرتك؟
حال والله الحمد لله والله يعني حضرتك بالنسبه لموضوع الدروس الخصوصيه يعني دي مشكله كبيره مش مش حاجه يعني بسيطه يعني حضرتك دلوقتي الطالب بيبدا من اولى ابتدائي بياخد درس ها في جميع المواد و- ومش بنتيجه يعني وبعدين الجيل اللي طالع الجيل اليومين دول جيل متمرد يعني ما تعرفش هو عايز ايه بالظبط يعني مهما بتشد مع الطالب او مهما بتوعيه او او فبرضه بتلاقيه يعني واخد دي فكره في دماغه ما تعرفش ايه هي أه، فيا ريت يعني احنا بنعاني منها مشكله الدروس الخصوصيه دي يعني انا معايا ابن حضرتك في سنه سته ابتدائي ما فيش وفي مدرسه خاصه كان وما فيش ماده ما بياخدش فيها درس صحيح ورغم ده كل ده يعني بصعوبه يعني عشان ت- تخلي الطالب يذاكر في البيت او بتنصحه وت- وبتوفر له كل حاجه بس ما ما فيش فايده يعني معاه تمام جزاكم الله خيرا يا اخو الفاضل الله بارك- يكرمك.
بارك الله فيك نكمل ماشي.
دكتور محمد انا بس هرد على اخونا في حته يعني دايما ال- ال- الاسر واولياء الامور بتظن اللي هو في مدرسه خاصه يعني الحكومه هو اللي ياخد درس اه انا بقول لك في مدرسه خاصه هدفع له مبلغ- مبلغ وقدره في السنه لا المفروض ان هم بيوفروا له ال- انت دفعت المبلغ ده نظير حاجتين نظير البرستيج ونظير المسا... آه، آه، خلينا نتكلم على كده تمام.
نظير برستيج وخلي بالك برضو ان هو هو خارج منين مم.
هو خارج من ال- الثقافه بتاعتنا بتاعت بيوتنا فهي الثقافه واحده هو اللي اختلف اختلفت الدرجه الماليه الدرجه الاجتماعيه لكن آه، في الاخر هتلاقيه في الاخر بياكل آه، بياكل زي ما احنا بناكل بيشوف البرامج اللي احنا بنشوفها بيرتفع له الضغط في الشارع زي ما بيرتفع لنا الضغط هو حضرتك مش شايف ان في فرق بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي في ايه
في آه، قوه التحصيل للطالب يعني ما هم في قوه التحصيل قدر التحصيل حلو.
للطالب المدرس جاي منين ما هو خ- المدرس ده خريج نفس الجامعه مم.
اللي ابنك خريج منها او هيتخرج منها عنده نفس الثقافه اللي هو جاي بيها محمل بيها بياخد نفس الراتب ان لم يكن ازيد حاجه بسيطه عن راتب الحكومه مرتبات المدرسين امال ليه الناس مقبله اليومين دول على المدارس الخص- المدارس الخاصه والجامعات الخاصه ه- انا ه- اعرف كتير من ناخد- الطلبه ناخد المدارس اعرف كتير من الطلبه يكون جاي مجموع مجموع دخلوا احسن كليه ومع ذلك بيخش جامعه خاصه ما هقول لك آه. وهقول لك ليه ايه اللي حصل فيها زمان اللي كان بيخش مدرسه خاصه ده الفاشل تمام ده ساقط ما فاشل جايب مجموع ضعيف فبيودوا مدرسه خاصه آه، الا اللي هي مدارس اللغات اللي كانت موجوده ما كانتش موجوده في عصرنا تمام.
مش عارف ماركة كذا ماركة كذا دي كانت موجوده وموجوده في اماكن معينه آه، حي مش عارف كذا في المعادي حي دي معروفه ما فيش فيها جدال ما اختلفتش من قبل الثوره لكن كله بقى واحد كل اللي حصل ان انا بدل مبني هيقعد في فصل فيه 60 واحد او 70 واحد هيقعد في فصل فيه 30 واحد وفي مدارس خاصه ومدارس لغات في اولادهم 35 واحد و40 واحد في الفصل فعادي لكن ممكن اختار المدرسه عشان قريبه جنب البيت ممكن اختار المدرسه آه، يعني ابني في مدرسه لغات بدليل انا اعرف اسر كثيره آه، ابنائهم في مدارس لغات وهم لا يجيدوا اي تعامل واولادهم فاشلين في المدرسه فبيضطروا يدوم دروس خصوصيه يعني حته المدرسه مش هي دي القضيه تمام نيجي للنقطه الثانيه البرستيج بتاع البلد اختلف مم.
آه، آه، يعني احدى الامهات مره بتقول لبنتها كانت في احدى الجامعات ال- المصريه جامعه القاهره وفي آه، قسم عادي يعني كليه عاديه فبتقول لها اصحابك دول شكلهم وحش قوي هتلاقي هو ده الجيل اللي موجود في الجامعات الحكوميه وبالتالي هضطر اروح على الجامعات الخاصه تمام يعني يعني ده- خلينا نتكلم برضو على تركيبه الشخصيه نفسها اختلفت مم.
آه، غير ان آه، مش عايز اقول بقى ان نسبه المجموع هيتخرج من هنا كذا فلسفه الج- القطاع الخاص في التعامل بتبقى فلسفه حكوميه وداخل معاه يعني قطاع خاص كاستثمار لكن هم طبعا اصحاب الاستثمارات مليارات مرميه في الارض مم.
لا يمكن يضحي بيها الضغط الاعلامي انت لما بتيجي زي الامريكان ما بيتكلموا على الاعلانات بتجيب بضاعه بجنيه مم.
جنيه واحد اصرف عليها 80 قرش صاغ قرش دعايه واعلان والباقي تكلفه فحجم الضخ الاعلامي اللي انت بتعمله بص كده على الجرايد ويفتح مش عارف كذا حجم الاعلانات حجم كذا بتخليني ابقى متشوق ان انا ابقى يعني البرستيج بتاعي يطلع شويه ال satisfaction الاشباع بتاعي يعلى شويه ده شيء طبيعي زي سيدنا ابو سفيان بن حرب رضوان الله عليه ان ابو سفيان رجل يحب الفخر ص- ص- من دخل بيتي فهو من دخل بيت دار داري فهو من فمال عليه العباس قال يا رسول الله ان ابا سفيان يحب الفخر فسيدنا ابو سفيان وحرك لك هلم هلم الى داري فانها تسعى اهل مكه باسرها طيب فيها ايه بقى دار سيدنا ابو سفيان رضوان الله عليه كانت بعيده كان بخيل شديد زوجته كانت ضيقه يعني ما حدش هيروح له لكن ال- الظروف الاجتماعيه بتخليك تقول انا عايز ابني بي... انا بقول اهو ابني بيتعلم في مدرسه لغات انا بقول اهو بنتي اتخرجت من مش عارف college مش عارف كذا بنتي هتاخد الش... شهاده الزماله البريطانيه مش عارف كذا دلوقتي ال KG KG 2 بتعمل له حفله تخرج وبنروح وبنقعد وبنشوف وبيلبسوا الروب بتاع ال... زي الجامعه الامريكيه آه، آه، دي بكام دي دي بفلوس دي آه، اشباع داخلي جوايا تمام انا دافع حقه سيبك بقى من المخرج بتاعه في التعليم ده ايه دي حاجه ثانيه مم.
ف... ف... فده واقع موجود كنا بنتكلم عن الخلافات الزوجيه وكان- واتكلمنا عن اسس الزواج الموده والرحمه والسكنه نعم تمام آه، آه، ناتج الخلافات الزوجية أطفال مشوهين فكريا مم.
الطفل ده بتفضل فيه العاهات النفسية دي لغاية لما بيكبر فهو مثلا ساعة ما بيكبر هو آه، آه، عارف انت الناس اللي اتعودوا اولادهم اتعودوا على الخلافات فلما بيتكلم مع زوجته بيتكلم بالخلافات فلو هي مجتمعها مختلف عن او اسرتها مختلفة فهو بيظن ان الطبيعي في حياته الخلافات الزوجية فتخ- تخيل هو كده اعتاد على كده ليه انا اعتدت لما ابويا بيقول لها حاجه بيشتمها لما هي بتقول له حاجه بتتطاول عليه لما كذا فهو بيتعامل مع زوجته كده فاحدى الزوجات مره بتقول له انت بتعمل كده ليه هو مش عارف هو بيعمل كده ليه لان هو اترسخ في دمه هذا الامر تخيل بقى لو على العكس على النقيض تماما واثنين كده سميهم كده زي ما تسميهم بعصفورتين مش عارف إيه، زي ما انت عايز هو اتعودت على اسلوب رقيق جدا في التعامل وهو اتعود على اسلوب محترم تماما في التعامل ويتقوا الله في عز وجل في بعض الباقيين بيبصوا على الموضوع ده من منظور ان هم مجانين المجتمعات بتبص لهم كده مجتمع انتوا ما بتتخانقوش ليه حتى ابنك لو ما بيتخانقش في المدرسه يعني تخيل كده سلوك الاولاد في المدارس عصبي شويه الحاجات ال- المواد الغذائيه اللي بياكلوها الكريهات الكرياتي ومش عارف إيه والشيبسات وحاجات فبيخليهم نسبه العنف عندهم زياده مع شوكولاتات وطبيعه الجو فتخيل مثلا لو ام شايفه ابنها ما بيتخانقش كتير مع زمايله او ما بيتخانقش فممكن تساله يا حبيبي ما بتتخانقش اللي مع زمايلك هو الطبيعي انه ما يتخانقش يعني الطبيعي الولد مستك... مش مستكين مؤدب محترم طبيعة المجموعة اللي قاعد معاها مؤدبة محترمة وفي نفس المدرسة في نفس الناس اللي هي على شاكلة الطبيعي بتاع الناس تمام موجود المجتمعات دي موجود بس أصبح ينظر للشخص المهذب المؤدب وكأنه غريب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طب اذا الخلافات الزوجيه حضرتك عايز تقول لكل ولي امر ولكل ام ان ياخدوا منها اجازه دلوقتي لا انا بتكلم ال- اللي هم الطبيعيين اللي بيتخانقوا اما غير الطبيعيين اللي ما بيتخانقوش فبتمر عليهم مرحله قاسيه لا لا لا اجزم بقى عشان بس نقول احنا مش مجتمع ملائكي بيوتنا ما هياش آه، مجتمع ملائكي ولكن نقول انها فتره الامتحانات بتاثر معلش ايه يتحملوا نسبه الانفعال شويه بتكلم الطبيعي بتاع الناس اللي ما بتتخانقش يتحملوا نسبه الازعاج النفسي شويه يتحملوا وبرضه على الزوجه لو هي اللي بتذاكر الاولاد مش معنى ان هي ترفع حاله الطوارئ معناها ان يعني آه، آه، الامور كلها جابت راسا على عقب مم.
انا من انصار ان لما يكون في ضغط يكون في نسبه خروج ولو نص ساعه مم.
آه، وفوجئنا في احدى المرات آه، اولادي كانوا بداوا يعني ما بيعملوش الدوشه المعتاده لكن لقيت ان هم انفعالاتهم عاليه قوي وخلافاتهم شديده قوي فرضا معنا صعب قوي انك انت ساعتها لو انا زوجتي ربنا يبارك فيها هي اللي ماسكه موضوع المذاكره صعب قوي ان انا اقول لها هسحب الاولاد ونخرج صعب انا عارف انها صعب تمام.
ولكن جربناها يعني فخرجنا احد الجناين جنبنا كده العيال طلعوا طاقه غريبه قوي مم.
كانوا بيجروا بطريقه انا عمري ما شفتها في عيال ما شاء الله فخلاص فت... ما هو عنده هو عنده نوع من الكبت تمام خلينا نقول ان المواد كتيره المواد كتيره سياسه الارهاب اللي بتيجي ساعات من المدرسين بتاعه المدارس بتيجي عشان برضو نقول ليه الامتحانات بيبقى فيها قلق انا ضاغط عليه ولو كنت مش هتكلم لكن هو شايفني نفسيا آه، يعني قرفان حاله الطوارئ الموجوده ب- ب- ممكن تعمل في اي لحظه شراره كبريت تولع الدنيا ممكن نعمل اعتصام في البيت يعني هتلاقي العمليه ولعت خالص فلما ناخدهم ناخدهم كده شويه يطلع الطاقه دي عنده فاتفقنا على هذا فاصبحنا كل يوم يعني لما الموضوع يضطرب قوي ما بياخدش راحه منه آه، وبلاش راحه التلفزيون لان راحه التل- موضوع التلفزيون بيعمل مشكله التلفزيون الاشعه بتاعته الاشعه الفا دي بتعمل على الاسترخاء وانا مش عايزه يسترخي في الفتره دي يعني هو بيشتغل على الجانب الايمن انا دلوقتي شغال في فتره امتحانات على الجانب الايسر فشغال على العمليات المنطقيه وعايز التواصل وعايز النتائج فالتلفزيون هم كلهم بيقعدوا يشوفوا الاولاد فبيجيب له نوع من الاسترخاء انا مش عايزه أنا مش عايزه يسترخي فبيجيب له نوع من الخمول بيجيب له نوع من عدم التركيز تمام دكتور محمد لو قلت لحضرتك نصائح معنصره لاولياء الامور في الفتره اللي احنا فيها دي فتره الامتحانات يتعاملوا ازاي مع اولادهم
اول حاجه آه، الدعاء ده نقطه اساسيه النقطه الثانيه ربط النتائج بالجهد
بمعنى آه، بذل جهد ايه كانت نتيجتك ايه تمام.
مش انا اديتك دروس خصوصيه بكذا انا انا انا اديت انا دفعت بس آه.
لكن انا طالب اداؤه هو في الموضوع انا كولي امر مم.
انا كمربي ليه ربط النتائج بالاداء اللي جه آه، يتحمل نتيجه موقفه اذا ذاكر يتحمل نتيجه الموقف انا هصرف واهتم اني اصرف لانه حقه عليا ان انا انفق عليه ولكن يتحمل نتيجه الموقف ده ان هو تسبب ان هو يرجع شويه سبب ان في ناس يسبقه عدم مقارنته بالمثيل المثيل ده ممكن يكون واحد دي زميله مشكله كبيره جدا بنواجهها كتير مع آه، الاسر وبتكون مع ال- الاسر آه، الامهات غالبا الامهات اللي بتذاكر لها غالبا ليه؟ لان الام ربنا يجزاها خير تتعب وت... وتحس ان النجاح ده بتاعها ولا جدال في هذا يعني ده تمام، نقطه لا طبعا.
جدال في هذا ولكن حته التفكير بالجانب الايمن عند المراه الجانب العاطفي فبيخلي دايما عماله تبص هو انت جبت كام؟ يعني انا يعنيني ابني بيتقدم بمستوى كام في المية كل سنه تمام او كل شهر مش يعنيني هو طلع كام انا ممكن ابني يطلع ال20 على المدرسه على الفصل يطلع الاخير لكن هو جايب 95% طب المره اللي فاتت طلع كام كان جايب الاول بس كان جايب 85% لا انا يعنيني نسب التقدم ربط النتائج آه، اعتماده على النفس يتحمل النتيجه ذاكر عشان هتنجح مش بتذاكرش عليا ليه انا انت بتذاكر عشان نفسك في البدايه ذاكر عشان تسعدني ام واب حقي حقي عليك بتذاكر عشان خاطر امتك بتذاكر عشان خاطر دينك حته الغرس دي هي الاساسيه في هذا الامر دي النتائج الاساسيه لما يجي يذاكر وده نقطه طبيعيه لازم يكون عندنا الثلاث عناصر في تهيئه في تركيز في مراجعه تهيئه المكان اللي قاعد بيذاكر فيه ما هو مش طبيعي طبعا يكون بيذاكر في بلكون وقاعد سامع ماتش الاهلي والزمالك وجون جاي مش طبيعي يعني مش طبيعي مش طبيعي ان هو يقعد يتفرج على الماتش وبعدين يشوف التحليلات لا دي حته آه، طبيعي انه يكون عنده نوع من الملل فساعتها يغير المكان ويشوف مكان تاني طبيعي انه يكون عنده سرحان طبيعي انه ينسى فتيجي نربط له كل حاجه فيهم بالدين طيب انا هنسى طب ما تفتكر الشافعي كان بيقول ايه رحمه الله عليه موضوع المعاصي وفي نفس الوقت لما تيجي طبع النسيان طب ما نكتب العناصر الكبيره الاول ونحفظها على مراحل ما نحفظهاش مره واحده وممكن نحفظ واحنا بنكتب كل واحد اضرب ابنه في هذا الامر عشان كده انا اعتقد والله اعلم آه، آه، ولا اتهم احد بشيء اللي بيودوا ابنائهم من كيجي للدروس الخصوصيه انا اعتقد ان هم بيستسهلوا ومع الاستسهال بيجي دلوقتي آه، المشاكل انا اعتقد هذا لا لا جدال كتير فيه.
من كتير منهم دلوقتي دكتور بيقول لك هو لما بيروحوا مع طلبه بتشجع اكتر فبيحصل اكتر كلام من ده يعني
آه، انا مش عايز اقرن جيل بجيل لكن آه. انا اضرب ابني واضرب اللي يصلحه تمام. واضرب بنتي واضرب اللي يصلحه لو يصلح ابني ان هو يذاكر مع واحد يذاكر معاه بس هيراجع معاه ويراجع معاه العناصر الاساسيه لكن ان تبقى من الموضه ان هم يذاكروا في التليفون ده مش طبيعي يعني ما ده مش طبيعي بمناسبه الم- المذاكره مع الشباب بينهم وبين بعض آه، حضرتك آه، نصيحتك ايه لاولياء الامور؟ هل يسمح لابنه انه يطلع يذاكر مع واحد صاحبه وممكن يقعدوا مع بعض لحد صلاه الفجر؟ يعني يقعد مثلا من العشاء للفجر وبيذاكر بره البيت. هل تنصح بده ولا انت حاسس ان ممكن يبقى فيها نوع من الاستسهال خارج البيت؟
هم فيهم مفيش نقطة.
رقابه يعني.
فيهم نقطتين اتنين تمام الاولى انا اضرب ابني يصلحه ايه الثاني الصاحب ساحب تمام يعني دي نقطه اساسيه لما يكون هيسحبه فين أ- أ- انا معاك ان هو في الفتره دي بيلجأوا لله عز وجل وبيذاكروا الف- وبيصلوا الفجر والموضوع بسيط جميل دي نقطه ما فيش فيها جدال لكن كميه التحصيل هتكون ايه هي دي دي, دي الفرق في الموضوع ينصح ان كل واحد يذاكر لوحده تمام مع المراجعه المراجعه دي لو في نقطه اختلط عليها الامر انا مش فاهم كذا طب نقطه الرقابه هنا يا دكتور محمد مهمه ولا لا؟
الرقابة هو دي بيذاكروا أساسية.
بره البيت ما نعرفش عنهم حاجه شوف اخي الفاضل آه. عشان كده نرجع تاني لموضوع المراهقه تمام. لان اغلب اولادنا في سن المذاكره ده من بعد 11 سنه 12 سنه آه. لغايه الجامعه سن يعني متذبذب في الافكار تمام.
وهذا. آه آه هي مش المراقبه هو الملل حتى الم... يعني تمل حتى ما تزهقش من المتابعه انا مش براقبه تماما لكن انا مش هقدر اسيب ابني ابني معايا مش هقدر اسيبه ده معناه ان انا مش ده مش معناه ان انا قافل عليه لا روح واخرج واتفسح واعمل زي ما انت عايز وذاكر مع اصحابك جرب يوم جرب كذا لكن ان هو يستسهل ويبقى بعيد عن عينيا انا دي م- يعني في في الفتره الحاليه بقت صعبه تمام الفتره الحاليه بقت صعبه نصائح معنصره للطلاب في هذه الفتره ثلاث عناصر مم.
تهيئه تركيز مراجعه تهيئه المكان اللي هتذاكر فيه آه، التركيز لو حسيت بملل غير غير في العناصر لو حسيت بنسيان آه، اكتب آه، احفظ عناصر محدده وبعدين اكتب خش على التفاصيل عشان ما تنساش اكتب وانت بتعمل انا واحد من الناس بنسى فدايما على طول وانا كنت طالب فبكتب آه، العناصر فساعات كنت انسى فلاقي ان ايديا بتركب لوحدها مفيش فيها مشكله آه، طالما ان النسيان ده ده مش نسيان مرضي النسيان ده آه، نتيجه ان انت حضرتك عارف انت لما ت- تحط على جهاز كمبيوتر تديله اوامر كتيره ايه اللي بيحصل فيه بيهنج هنج هو المخ هنج ما هو هنج هو بقاله فتره ما بيشتغلش ما بتشتغلوش يعني ما بيكتبش العنصر الاخير هو المراجعه ده ده المراجعه دي اساسيه نصيحه لكل ولي امر عايز ابنه يدخل كليه معينه والابن لا ليه وجهه نظر تانية وعايز يخش الكليه اللي هو عايزها آه، هنا المعادله طرفين تمام آه، الابن ما يقدرش آه، يعني يقول ب- بمزاجه كده في يوم وليله انا عايز اخش كليه طب او كليه تجاره و- و- وهو جايب مجموع طب الاثنين مع بعض يعني اه هو رغبته كذا تحترم لو خرجت تحترم تماما في حاله واحده فقط اذا كانت ميوله اللي انا شايفها كاب ماشيه على مدار السنين ماشيه معاه يبقى على طول انا اللي ادفعه ليه طب افرض اختار اختيار غير اللي انا عايزه فانا دوري كاب وولي امر مش دور كمنفق الارشاد زي ما حضرتك مش قلت ك- مش منفق زي ما تمام.
قال اخونا ربنا يجزي خير لا مش منفق تمام. آه انا هرشده لكذا وكذا وكذا اذا اصر هرجع تاني للقاعده الاساسيه كل واحد يتحمل عاقبه الامر ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد الشباب حد فيكم يحب يشاركنا بيسأل الدكتور في حاجه انا ملاحظ ان الدكتور من الاول بس عمال يبرر مشكله الاباء وناسي برضه مشكله الطالب نفسه يعني ان الطالب يعني ما هو الطالب برضه ما هو يعني مش عالم ولا هو دكتور فالطالب ازاي اصلا هيفهم الاباء ومستحيل طبعا يكلم والده او والدته طبعا بطريقه لا غير بقى حضرتك ولازم وبتاع واوامر فازاي ه- يعني ازاي الطالب يوافق مع الاب ان هما الاثنين يتحاوروا ويفهم مثلا الاب ما بيتحاورش مع الابن يفهم مثلا مثلاً ايه ما عندوش حاجه غير على- تمشي على طول يعمل الطالب ولعل انا اسات توصيل المعلومه انا طالب من الاب والام ان هم اللي يفهموا الولد يفهموا الطالب الولد ابنهم انا اللي طالب ده الاساس في الامر ان هم اللي يفهموه آه، السمع والطاعه دي بتختلف من سن لسن مش قضيه لكن الاصل ان الاب والام هم اللي بيجتهدوا ان هم يفهموا شخصيه الابن ده اصل الموضوع انا بقى معاك ان ساعات بتحصل امور من التجاوزات من الاباء والامهات نتيجه الضغوط العصبيه نتيجه الضغوط الماديه دي اللي مش عايشها الابن ومش مطلوب منه ان هو يعيشها الا بقدر تحمل المسؤوليه فقط يعني تمام ارجو اكون كده قدرت بس انا اللي وجهه نظري يعني. جزاكم الله خير
حضرتك الفرق بين ال- يعني الطبقات بتاعت المجتمع يعني مثلا الناس اللي في الحي الشعبي مثلا آه، في موضوع ال- الاختيار ال- الكلية ان ال- الابن يختار اللي هو عايزه والاب يختار اللي عايزه آه، ان في ما ترجعناش الموضوع اللي هو الشرطه بس لا لا مش هيبقى فيه اللي هو شوطه ان شاء الله ها آه، يعني الاب ال- في المنطقه الشعبيه بيبقى عايز ابنه ها يبقى حاجه فوق يعني مثلا لو ابنه جاب ال- جاب الدرجه اللي تدخله مثلا طب او هندسه ها وهو مش عايز يخش طب او هندسه فبيبقى مجبر غصب عنه يعني يلبي رغبه والده اه يعني لب لب رغبه والده تمام.
فممكن تحصل يعني مشاكل كتير ممكن الابن يسيب آه، يسيب البيت وي- ويمشي ممكن تحصل تحصل بتختلف من بيئه لبيئه يعني ايوه يعني ال- الط- الطبقات طبقات المجتمع آه.
ها- هي هي بت- بتلجا بتخلي ال- الشخص عامه هو اللي بيختار موقفه هو اللي بيحدد حياته في هي بتفرق الم- بتبقى احيانا يعني.
برضه لما يكون الاب متعلم او غير متعلم لا خلينا طب نجيبها ببساطه شديده تمام.
آه لو انا ابويا راجل فقير مم.
كلنا فقراء الى الله وعنده حلم حياته انا انا مفيش عنده حد تاني ما هو هو شايف انه عشان يعيش مش ع... هو مش عايز ابنه يعيش في حلمه هو عايز احسن مستقبل لابنه فشايف دور في دماغه دور دور احسن حاجه ايه الدكتور اللي بيروح له بيبص عليه يكشف عليه باجهزه يعني سماعه بش- يعرف اللي هو عايزه بيديله العلاج على طول زي ما تقول كده السحر السحر ده يطلع في ايه في الدكتور السحر ده يطلع في المو... في المستشار يطلع في كذا هو شايف ان ابنه ده هو حلم حياته انا ما اقدرش اعيش في حلم حد غير حلم انا مم. تمام حد تاني يا شباب
لكن هي صعبه ايوه يعني كلام اخونا منطقي تماما تمام.
ربنا في- صعبه جدا اخر حاجه يا علي بسرعه ازاي الواحد وهو داخل على الامتحانات ما يكونش متوتر عشان في ناس ساعات اول ما بيجي يكون فاكر كل حاجه وما يجي وقت الامتحان بيلقى نفسه ناسي ال- الاجابه مع انه فاكرها يعني.
خلينا برضو نقول في ال- ال- الطبيعي ان يكون عند الانسان عنده قلق القلق الامتحانات لكن الفرق بين القلق الصحي والقلق المؤدي الى مرض القلق الصحي اقلق زي ما انت عايز مذاكر كويس هتخش هتنسى مجرد ما تبتدي الموضوع هيجي مفيش مشكله في حته قالتها اختنا اللي هي اللي كانت بتتكلم على البرمجه العقليه النبي صلى الله عليه وسلم مره راح يزور واحد من الناس كان مريض صلى كان من الله عليه عادته يقول له طهور ان شاء الله فقال له لا انما هي ح- هي حمى تفور تورد القبور يعني انا هموت فيها يعني قال له هي كما قلت فحسب الاتجاه اللي انت عايش داخل بيه هتجد نفسك عارف انت لو قلت ايه انا هنسى هتنسى تمام انا ان شاء الله هفتكر كذا مع البعد عن المعاصي والجوع اللي عز وجل في الدعاء القدر الدعاء والقدر يعتركان في السماء في السماء الاقوى منهم بينزل على الارض ان شاء الله عز وجل آه، امتعتنا جدا يا راجل ده كتير.
بضيافتنا جزاكم الله وكلامك خير.
وحاجه شرفتنا في حلقه اليوم جزاكم الله واعتقد خير.
ان هذه الحلقه كانت هديه لكل ولي امر ولكل طالب ممن يعانون الاضطراب والتوتر والقلق لا سيما في هذه الايام ايام الامتحانات نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق جميع الشباب وجميع طلابنا آه، بنات وصبيان آه، في موضوع امتحاناتهم في هذه الايام ويعني ان يحصلوا على اعلى الدرجات باذن الله عز وجل آه، مشاهدينا الكرام انتظركم باذن الله عز وجل طوال الاسبوع عبر جروب عمر الحنبلي على الفيسبوك group عمر الحنبلي على الفيسبوك يضم جميع حلقات برنامج مع الشباب يضم ايضا تواصل مع طوال الاسبوع من حيث الاقتراحات من حيث الاستفسارات من حيث ما تودون طرحه في حلقات مع الشباب باذن الله عز وجل في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعاده الاستاذ الدكتور محمد فتحي خبير التنميه البشريه جزاكم الله خير دكتور ربنا يبارك محمد فيك، ربنا شرفتنا يبارك.
واتمنى ان يكون في زياره اخرى باذن الله عز وجل برنامج مع الشباب دعنا ببركة الوقت إن بارك شاء الله الله.
فيك.
ربنا باذن الله عز يحفظك.
وجل كما ايضا يسرني ويسعدني ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لشبابنا معنا في الاستوديو على الهواء مباشره امتعتونا باقتراحاتكم امتعتونا باسئلتكم ونسال الله سبحانه وتعالى يعني يوفقكم في تحريركم باذن الله عز وجل بارك الله فيكم ومن هنا الى القاكم في حلقه قادمه يوم الجمعه القادمه وقبل هذا التوقيت بساعه لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب نراجع سنة أو صورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب